كيف نحاور الله في ناس لما تصلي ربنا يبقى فرحان بصلاته لما يتحاوروا مع ربنا ربنا يحب قعدته لأنه الحوار مع الله فن زي فن الحوار مع الناس ده بقى فن الصلاة وبعض القديسين قالوا ده أرقى فن في الإنسان وقالوا ده أعظم عمل يعمله الإنسان طول حياته أن يحاور الله أن كونك بتتكلم مع ربنا دي حاجة كبيرة قوي لكن عشان تستفيد من الحكاية دي أكبر فايدة هو ده اللي احنا عاوزين نتعلمه النهاردة ازاي تتمتع بحوارك مع ربنا وتطلع منه أكبر فايدة ممكنة الفايدة دي مش بالضرورة استجابة لحاجة انت عاوزها هي متعة الحياة مع ربنا متعة الحديث مع الله سعادة وبهجة لقاء الله هو ده جمال الصلاة إنما احنا دايما بنربط الصلاة يا ترى نهايتها توصل لإيه لا هي في ذاتها هدف لأن هي في ذاتها لقاء مع الله واللقاء مع الله طول ما هو يطول يبقى أنت كده مكمل على السما عادي لأنه مش معقول تبقى مصاحبه في الدنيا وبعدين يجي على باب الملكوت ما يدخلكش يعني لما قيل عن موسى النبي لم يكن مثل موسى إنسانا كان يكلم الله كما يكلم الصديق صديقه دي حاجة حاجة مش طبيعية حاجة فوق العقل ان ربنا بيحب قعدة موسى يا ترى ربنا بيحب قعدتك طبعا بيحب كل صلواتنا بس الى اي مدى لما تيجي تصلي يبقى فرحان بيك كصديق داخل عليه بيصلي ربنا كان يحب قعدة ابونا ابراهيم كان يجيله كتير يعني انا فوجئت انه كلمة رأى ابراهيم الله زيادة عن عشر مرات في العهد القديم كنتش فاكر كده ان ابراهيم بيشوف ربنا كل شوية كده لكن هو ربنا خلاص بيحب ابونا ابراهيم فكل شوية يجي يحكي معاه ومرة يتمشى معاه ومرة يمسك ايده عشان ما تسبحش اسحاق اصحاب خلاص عاوزين نتعلم فن الحوار مع الله اول شرط للحوار مع الله انك يكون عندك ايمان بدون ايمان لا يمكن ارضائه وايمان زي ما كلكم حافظين معناها ثقه اللي يدخل يتكلم مع ربنا وهو ما عندوش ثقه يبقى الجوله خسرانه من اولها يبقى مش هيتمتع بالقعده مع ربنا ومش هيطلع منها بكتير لكي تحاور الله لابد أن تثق في الله ده اللي علمه لنا ربنا يسوع لما قال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه كل يعني كل دي اتعقد في يطلع واحد بعدم إيمان يقول لا أنا طلبت حاجات ما خدتهاش نقول له لازم الغلط فين في مؤمنين مش في كل الغلط مش في كلمة كل لأن ربنا ما بيخلفش في وعده هي الغلط عندك في حتة مؤمنين أنت لسه إيمانك مش كويس زي ما يعقوب يتكلم عن الإيمان يقول لأن المرتاب هو كان بيتكلم عن صلاة المرتاب يقول المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه لا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من قبل الرب رجل متقلقل في طرقه يعني إيه ساعة يقول أيوة ربنا سمعني ساعة يقول ربنا شكله مش سامعني ساعة يقول ربنا هيستجيب ساعة يقول لا ربنا مش هيستجيب الله يبقى إيمانك ضعيف فعشان كده أنت مش فرحان بالصلاة ومش متعزي بالصلاة أول حاجة في حوار ربنا إنك تثق إن ربنا قصادك وسمعك قصادك وسمعك مرة شاب كده من ولادي القريبين قال لي صليت مع راهب راهب قديس يعني قال لي الأول مرة حس بإحساس إن الراهب ده وهو بيصلي بيكلم شخص صاحي قصاده طول القداس مش مركز في أي حاجة لا مع الشمامسة ولا مع اللفايف ولا مع المسبح ولا مع هو بيكلم شخص واضح قصاد عينه جدا مش مقصود بيه إنه شايف حاجة لكن مقصود بيه إيمان ثقة ف لا يحس بالوقت ولا يفكر في اللي حواليه ولا حوار مع الله كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون هنا بقى يجي وعود ربنا المفتوح اسأله تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم كل من يسأل يأخذ كل من يطلب يجد كل من يقرأ يفتح لهم برضو تيجي الإشكال أنه الواحد يقول لا أنا سألت وما خدتش أنا قرأت وما فتحتش بص أنت أصلك ما زلت إيمانك مش مستوي فمش فاهم أنت عاوز إيه هو أنت لما بتقرأ خلي بالكم المعنى ده أنت مستني ربنا يفتح مش مستني ربنا يديك حاجة هي حلاوة الصلاة كلها في حكاية أن ربنا يفتح أهلا وياخدك في حضنه عاوز إيه لا هتلاقي نفسك مش عاوز حاجة بعد كده لو دخلت في عمق الصلاة هتلاقي مفيش طلبات هتطلب إيه ما أنت جوه ربنا عاوز خلاص الناس هو عاوزها أكتر منك ما تشغلش بالك عاوز مش عارف حاجة في الدنيا ما تطلبهاش ما تضيعش القعدة في كلام فارغ خلاص هتلاقي نفسك مبسوط فهو يفتح لكم يعني انت هتدخل في حضن ربنا بالصلاة اي طلب شغلك بعد كده هتلاقي ملوش لازمة قوي هتلاقوه مش شغلك قوي انت بس مبسوط زي لما يوحنا قابل المسيح اول مرة انبهر بيه وعجبه جدا فالتفت يسوع إلى إليهما كان يوحنا ومدراوس قال لهم ماذا تريدون أن أفعل لكما أؤمروا قالوا له إيه يا سيد أين تمكث مش عاوزين حاجة عاوزين نعرف أنت بتقعد فين احنا مش عاوزين حاجة احنا عاوزينك أنت هو ده الإيمان الإيمان أنك تبقى بتصلي عشان عاوز ربنا نفسه مش عاوز منه حاجة عاوزه هو عشان كده بيقول تعطوا تعطوا يعني انا هديكوا نفسي هو فكر ان احنا فاهمين انما احنا نرجع نقول له لا استنى بقى احنا سألنا ما اديتناش الفلوس اللي كنا طالبينها يقول ما انا ما خفت عليكم اديها لكم بس انا كنت اقصد حاجة تاني انا وعدت لما تسألوا هتاخدوا هتاخدوني انا تاخدوا روحي عشان كده في متى سبعة يقول أي إنسان منكم إذا سألوا ابن خبزا أيعطيه حجر إن سألوا سمك أيعطيه حية إن كنتم وأنتم أسرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالح كم بالحرية أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات أو في لقى يقول يهب الروح القدس للذين يسألونه يعني ربنا هيديك أكتر جدا من اللي أنت عاوزه هيديك نفسه هيديك روحه هيديك الأبدية في الصلاة أنت عمال تتكلم في حاجات تانية في لقى سبعة هتلاقوا القصة المشهورة بتاعة قائد المئة اللي كان ابنه مشرف على الموت أو عبده وبعدين بعت له مرسال شيوخ اليهود ودي كانت حاجة غريبة جدا ان شيوخ اليهود يشفعوا في قائد مئة ده اليهود متعصبين جدا وقائد المئة والثاني انما الراجل ده بالذات من كتر ذوقه معاهم اجبرهم على ان هم يقوموا بالدور ده ف وبعدين طالبين طلب غير ما ما ينفعش قالوا يروح بيت قائد المئة لدرجة بعض المفسرين قالوا يمكن كانوا قاصدين يغرقوه لأنه لو دخل بيت قائد المئة اتحسبت عليه نجاسة هيضيع سمعته كده إنما ربنا يسوع بيقولش لا لحد فكان رايح على بيت قائد المئة قام بعت له قائد المئة مرسال تاني قال له لا تيجي تعمل إيه قول كلمة من عندك قول كلمة من عندك أنا تدخل بيتي لا أنا إيه عشان تدخل بيتي أنا إنسان ليا سلطان أقول للعسكري من دول روح لازم يروح أنا عارف سلطانك أنا عندي ثقة أنك تملك كل شيء أنا بتكلم معاك وعارف أن الدنيا كلها في إيدك ساعات الواحد هو ماسك الذبيحة كده يحس الدنيا كلها في إيده ده مش الدنيا ده الكون ده مش الكون ده, ده أكتر من الكون ربنا له كل المجد في إيده يبقى الكاهن عنده فرصة عمره يحط اللي هو عاوزه يقول كل حاجة لأنه ربنا في إيديه فهو قال له أنا عندي ثقة إنك تملك قرار قول كلمة من عندك إيه اللي يكلفك تيجي لغاية عندي فربنا يسوع عجبه عجبه هذا النوع من الحوار ليه قال ما شفتش إيمان في إسرائيل كلها زي كده وطبعا الولد خاف مش محتاج حتى ربنا يدي الأوردر خلاص هي بدل خرجت من قلبه بس نفذت لأنه ضابط الكل لكن هل لك إيمان وأنت تحاور الله تاني شرط لكي ينجح حوارك مع الله أو تتمتع بالحوار مع الله ربنا الوحيد في الدنيا اللي بيحب الزن عليه محدش فينا بيطيق حد يزن عليه ربنا عشان بيحب ولاده جدا في صفة عجيبة انه يحب ولاده يزنه يلحه يلجه يحب الالحاح واللجاجة فلما تيجي ربنا ما تجيش كده بطلب على الماشي لا معناها انك ما قعدتش معاه ربنا مش عاوز منك غير انك تقعد معاه فعشان تقعد معاه اقعد زن اقعد قول نادي عليه اتكلم معاه فربنا وصانا باللجاجة لأن هو يحب النوع ده من الحوارات يعني ما تشوف أبونا إبراهيم وهو بيفاصل مع ربنا لو واحد فينا كان اتعصب كان اتنرفز انت هتعدل عليا ما احنا قلنا خمسين طب كفاية طب أربعين ماشي طب تلاتين طب طب هو عمال يمشي معاه ليه ما ده اللي فيها كلام وحكاوي مفيش مشاكل ربنا مبسوط عمال يلح بأدب كده ويزن وياخد ياخد اللي هو عاوزه موسى النبي لما يطلع يكلم ربنا تلاقوه يزن عليه ويتشرط كمان وهو بيزن وربنا ما يزعلش أبدا من الحوارات دي لأن هو بيحب ولاده يكلموه كتير احنا بقى مشكلتنا ان احنا كله على الماشي كله على الماشي كله على السريع فمش طايلين نشبع بربنا صلواتنا ضعيفة لأن ما فيهاش اللجاجة تقضي كام ساعة بتكلم ربنا ده كام دقيقة مش كام ساعة إنما إيه فرق القديسين عننا إن هم أتقنوا هذا الفن أتقنوا فن الصلاة فبقت حياتهم في الصلاة بقى أجمل حاجة يعملوها يبتلوا يتكلموا ربنا بقوا يستخسروا يتكلموا مع الناس يستخسروا بقوا يهربوا من الناس عشان يقعدوا يلهجوا أو يلجوا أو يلحوا على ربنا المثل بتاع لقى 11 المشهور بتاع صديق نص الليل انه قال واحد جاي ل... لصاحبه يقول له جالي ضيف من الصعيد وعاوز تلات ترغفة لحسن معيش عيش التاني يقول له لا انا قافل على نفسي وما نايم مع العيال قال له بس انا ويفضل يزن ويخبط مش هتنام فيقول ربنا يسوع باتضاعه أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطي لكونوا صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطي صديقه دي عاوز يقولها لنا يعني اوعى تشك انت صاحبي انت صديقي انما انا عاوز لجاجة كمان مش معنى انك ان انا صاحبك وحبيبك تستغلني انا عاوزك تلج لان اللجاجة ليها وزن عندي يحكوا ان في ايقونة عجيبة لقوها مش فاكر فين دلوقتي أيقونة فريدة من نوعها قديمة أوي من القرن السادس تقريبا ترسم ايه يمكن شفتوها ترسم ربنا يسوع حاطط ايده على كتف مريمينا شفتوها الصورة دي أيقونة فريدة مش عارف في متحف ولا في دير دلوقتي أيقونة فريدة عاوزين يقولوا المعنى ده دول أصدقاء فربنا يسوع حاطط ايده زي ما اتنين اصحاب يمشوا كده ماشيين حاطط ايده على كتف مريمين وجسمهم لازق في بعض عشان تعبر عن كلمة صديق اللي قصدها ربنا دي انت حين تصلي تصادق الله حاجة كبيرة قوي بيبقى ربنا صاحبك دي حاجة يعني تفوق العقل بس انت لازم تفهم ان هو ما يحبش الصداقة السطحية يحب الصداقة العميقة مثل تاني عن قاضي الظلم الراجل المفتري اللي ما بيرحمش ما بيخافش من حد تجيله الأرملة تقول له ايه انصفني ما بيسألش فيها وفي الآخر يقول ايه إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان إلا أجل هذه الأرملة تزعجني انصف خلينا أخلص لألا تأتي دائما طبعا هل ربنا قاضي الظلم حاشا ده من اتضاعه بس عاوز يقول لنا ده اللجاجة هتقطع في واحد مفتري مش هتنفع معايا انا اسمعوا ما يقول قاضي الظلم افلا ينصف الله مختارين يبقى خلي بالك الصلاة هتخليك ايه كمان مختار الصلاة هتخليك صديق واللجاجة هتخليك مختار من من الاصدقاء فين العيال الصغيرة يبقى لهم شلة وبعدين ايه يقول لك بس فلان ده الانتيم بتاعي حركات كده يعني عاملين levels للصداقه ربنا عنده levels للصداقة بقدر اللجاجة بقدر الحوارات بقدر القعدات اللي بتقعدها معاهم الصارخين إليه ليلا ونهارا عرفت دي ولا لسه دقت دي ولا لسه ليه البابا كيرلس الصديق من أصدقاء المسيح لأنه مبطلش صلاة نهارا وليلا حياته صلاة فبقى مختار صديق دلته عالية ثالث نقطة في الحوار مع الله عشان تتمتع بالحوار مع الله أشكر كتير هل ربنا يحتاج الشكر؟ لا ربنا مش ناقص شكر ربنا له كل المجد ممجد في كل قديسين لكن الشكر تعبير حب فاكرين لما ربنا يسوع له المجد شفى العشرة برص العشرة برص جريوا وفرحوا بالشفاء رجع سامري غريب الجنس يسجد ويقول ايه المجد ليك يا رب فربنا يسوع قال كلمة مهمة قوي قال أين التسعة لما بتاخد عطية من ايد ربنا كل يوم بيقول هو راح فين فلان فالملائكة يجوا كده مكسوفين منك يقولوا له معلش اصله انشغل يا رب يعني ربنا قاعد مستنيك تشكر على النفس اللي بتاخده وعلى اليوم الجديد اللي طلع وعلى العيال والستر اللي عليهم وعلى البركات اللي كل يوم ما هو فبيقول فين فلان ما جاش ليه ايه عذرك اين التسعه مفيش عذر بصراحه طبعا ربنا مش هيبطل يدي بس مش هتبقى من اصدقائه هتبقى فقدت جمال الحوار هيدي تاني وهيدي تالت لان هو كريم جدا لكن لو انت الواحد من عشرة اللي يعرف فن الشكر اللي يعرف في كل خطوة يشكر دخلت في الصداقة مع الله دخلت في المختارين لأنك عرفت تكسب قلبه لأنك على كل حاجة بيديها لك بتشكر كلوسي أربعة يقول واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر ده منهج كنيستنا القبطية اللي ما بيعجبش ناس كتير على فكرة قال يصحوا الرهبان في نص الليل طب يعني كتر خيرهم يصحوا يطلبوا لا ما يطلبوش يقعدوا ساعتين ثلاثة يسبحوا تستغلوها اطلبوا شوية طلبات لا طول التسبحة شكر تمجيد فين لما تلاقي طلبة وقعت غلط كده في التسبحة لما هي كلها تسبحة تسبحة يعني ايه يعني انت حلو يا رب احنا بنحبك يا رب كتر خيرك يا رب بس طبعا ربنا دول مختارين بالنسبة له ده صحي مخصوص عشان يقول له كده ساهرين فيها بالشكر دول بيتمموا وصية الكتاب مش بيعملوا أكتر من اللي قاله بولس الرسول ساهرين فيها بالشكر كم واحد ممكن يصحى في نص الليل مخصوص عشان يقول له يا رب كتر خيرك على اليوم اللي فات واللي جاي على العمر اللي فات واللي جاي على كل حاجة في حياتي اللي بيعمل كده بيصادق الله بيبقى دخل لقلب ربنا لا تهتموا بشيء بولس طبعا كان أستاذ في الحاجات دي فهو ده كان بيشوف المسيح كل شوية ده قال لنا شوية من الظهورات على فكرة ما قالش كل حاجة لكن طلعوا كتير اللي يعد ظهورات المسيح لبولس يلاقيها خمسة ستة كده فيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء خبرة بقى الأصدقاء اللي عارفين صديقهم بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله واحد يقول لبولس يا بولس معلش اسمح لي انت شكلك مش فاهم تعلم طلباتنا لدى الله وهو ربنا مش عارف طلباتنا فبولس يقول له صدقني انت اللي مش فاهم انا بكلمك عن خبرة انا بكلمك عن صديقي ربنا يسوع له المجد انا عارف بيعجبه ايه انا عارف الطلبة بتدخل عند قلبه ازاي لما تكون محمولة على صلوات كتيرة بلجاجة وبشكر انت بقى بتقول ربنا عارف يبقى انت خسرت متعة الحوار مع الله في تسالونيكي الاولى خمسة بولس الرسول يلخص كل القصة دي ويقول ايه افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم يعني هو ده اللي المسيح عاوزه عاوز مني ايه يا رب عاوزك فرحان وبتصلي وشاكر على طول هي كده عاوز ايه عاوزك فرحان وبتصلي وشاكر على طول كده تدخل بقى في الصداقة وفي المختارين وفي الخاصة وفي الحبايب وفي أصحاب الدالة وفي كل حاجة ندخل على حاجة رابعة تفرق مع ربنا الحوار مع الله طول ما انت بتكلم ربنا عن نفسك مبسوط لكن لما تكلم ربنا عن ناس تانية ينبسط اكتر لما تكلم ربنا عن ولاده يفرح بيك اكتر دي احنا حتى في علاقاتنا لو انا مسكت اي اب فيكم او ام وقلت له زي ابنك هتلاقيه على طول قلبه اتفتح لي ظروفه اخبارها ايه ربنا معاه ده صدقني لو سألت عليك مش زي لما أسأل على ابنك تفرح انت اكتر ربنا كده لما تكلموا عن ولاده بس قلبه يتفتح طبعا ربنا قلبه مفتوح انا بس بتكلم بلغة بسيطة لكن يعني تقرب اكتر لانك انت بتكلمه عن ولاده عن ناس غالية عليه فلما تقف في كل مرة تصلي تذكر احبائه بتصلي عشان اخرين انت كده أتقنت فن الصلاة عرفت تلعبها صح فهمت تدخل على ربنا ازاي لأنك بتكلمه على أولاده فمثلا داود النبي أحد غلطاته كتير في آخر حياته بعد ما عجز وبقى كويس غلط غلطة تاني راح أصر يعد الشعب والعدد في البركة يعني محدش قال نعد دي ويقاب ينبهه يقول له ما بلاش الحكايه دي يقول له اسمع الكلام روح عد عاوز اعرف عندي كام وبعدين ربنا بقى ايه لقى الشعب كده كده منحرف فحب يأدب داود والشعب بالمر فجاب وباء فداود عرف غلطته وحس بالجرم فجري عند ربنا وصلى بحرارة وقال له يا رب أنا أخطأت وأنا أذنبت أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا مع أن هم كانوا وحشين بس هو ما قالوش هم وحشين قال له أنا غلطت يا رب أنا أذنبت دول ما عملوش حاجة لتكن يدك عليا تصور واحد يقول لربنا كده خلي إيدك عليا أنا وعلى بيت أبي بس دول لأ على طول ربنا أصله طيب قوي في الحاجات دي قلبه يقع لا لا انت ولا هم يلا خلاص براءة وقف الوباء فورا بعد الصلوة دي عشان عرف يلعبها صح داود لعيب قديم طبعا مزامير وبتاع فاهم فن الحوار مع الله طبعا انا ما اقصدهاش يعني بذكاء لا دي بروحانية هو عشان بيحب ربنا وبيحب الناس من غير ما يقصد قال له يا رب أدبني أنا وعاقبني أنا الناس دول ما غلطوش فعلى طول الوباء يقف موسى النبي طبعا أستاذ الصلاة أستاذ الصلاة في خروج 32 يقول رجع موسى إلى الرب ده رجع بقى وشه في الأرض يا عيني لأنه كان قبلها قاعد مع ربنا 40 يوم مبسوط جدا وفي آخر القعدة بس ربنا قال له في حاجة عاوز أقولها لك يا موسى بس مش عاوزك تزعل الشعب باظ قال له ازاي يا رب قال له انزل معلش انزل بس ايه امسك اعصابك لا يجيلك heart attack انزل واتفرج فموسى نزل ما كانش فاهم ما كانش مصدق ف... ويشوع التاني طيب طيبة الدنيا فلما قربوا من المحلة يقول له الظهر الشعب في حرب انا سامع صوت هوسة تحت لازم ابتدت الحرب موسى طبعا عارف ربنا قال له لا في مصيبة اكبر يا ريتها حرب ولما شاف المنظر ما صدقش كسر لو حي العهد فراجع عامل بدل يعني شايل مصايب الدنيا الشعب عبد أوثان وهو كسر لوحي العهد طب هيكلم ربنا ازاي دلوقتي فرجع موسى إلى الرب ده ملوش وش خالص الشعب جاب له الكافية وهو التاني عيني خد أغلى حاجة في التاريخ في الدنيا وكسر بس يعني ما كانش قصده وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب وبيقول له أنا عارف هم أجرموا افتروا والآن إن غفرت خطيتهم من الآخر كده يعني وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت أنا عارف إنك زعلان بس أنا بقول لك هتسامحهم خير مش هتسامحهم أنا هنزل أقعد معاهم لغاية ما تفنينا خلاص أنا عرفت اللي فيها وإلا وإلا حد يكلم ربنا يقول له وإلا وإلا إيه يا موسى الحكاية خدت عليه زيادة ولا إيه معلش بس هو فاهم بيقول إيه هو أصله قال له تسامحهم قبل ما يطلب حاجة لنفسه فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي في الأول قال له كده قال له بص أنا أنا قلت كلمة أنا قلت لك أنا معاهم عاوز تمحوهم امحوهم بس أنا معاهم قال له طب خلاص خلاص إيه الخلاص دي قرار إعدام نص مليون نسمة يستاهلوا الإعدام مئة مرة بيترفع كده بصلوة طبعا لأنه يتقن فن الحوار مع الله عارف يعني إيه يصلي عشان الناس قبل نفسه ويحط نفسه آخر واحد على طول تأثر ربنا دي أبونا إبراهيم بقى برضو الأستاذ التاني في الصلاة تكوين 18 سمع خبر سدوم وعمورة وبيتمشى مع ربنا وحبايب فتقدم إبراهيم تقدم بقى يعني إيه اتعدل له كده بقى ما هم ماشيين مع بعض على فكرة فتقدم يعني كأنه مشي وسبقه وبعدين وقفه كده قال له استنى استنى يا رب أفتهلك البار مع الأثيم عسى أن يكون خمسون بارا أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بار حاشا لك أن إيه يا جدعان الحكاية واحد يقول له آه وإلا والتاني بيقول له حاشا لك إلى هذه الدرجة بيتكلموا مع ربنا وربنا بيزعلش أبدا ليه احنا ما نقدرش نعمل كده يا جماعة محدش قلت في الحاجات دي لا ده دي دل على بعد عشرة طويلة قوي وحب كبير قوي وقلوب نقية جدا صداقة الله دي حاجة غالية حاجة كبيرة لكن بتوصل ان الناس دي بتتحرك في مصائر الشعوب ابونا ابراهيم قاعد مع ربنا بيقرروا تاريخ الدنيا يمشي ازاي موسى النبي قاعد مع ربنا بيقرر الشعب ده يهلك ولا ما يهلكش ايوه مش اصدقاء الله لازم أعزاء الله قد ارتفعوا في الأرض جدا تعرفين المزمور ده علمونا احنا الكهنة نقوله في نهاية القداس سرا بعد ما الكاهن يصلي ويمشي الناس يدخل المسبح تاني بينه وبين ربنا عاوز يقول له يا رب ايه اللي حصل ايه اللي احنا كنا فيه ده انا كنت في السماء وانت كنت معايا وفي ايدي واديتك للناس واحد واحد انت رفعتني كتير قوي رفعتني فيقول مزمور يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم رتلوا لله بصوت الابتهاج في آخر المزمور يقول له إيه لأن أعزاء الله قد ارتفعوا جدا يعني أنت خلتني من الأعزاء اللي بقيت هقعد معاك كده زي زي الملائكة رؤساء الملائكة حتى مش الملائكة العاديين قد ارتفعوا جدا رفعتنا رفعة كبيرة قوي يا رب فيقول أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا يبقى البند الرابع في الحوار مع الله أنك أنت تعمل إيه ما تنسى نفسك وتتكلم عن الناس تصلي من أجل الآخرين خمسة احنا اتفقنا في فن الحوار مع الناس لما أكلمك في موضوع يشغلك تديني ودنك وقلبك لما أكلمك في موضوع يشغلني تمل من كلامي مش كده تعال نشتغل مع ربنا لما تكلمه في موضوع يهمه ينبسط لما تكلمه في موضوع يهمك مش هيزعل بس مش زي ما تكلمه في موضوع يهمه فاهمين ازاي هنسميها الطلبات الروحية ربنا يهمه جدا خلاصك اي حاجة في ملكوت الله وبره على مزاجه يحكي معاك براحته تكلمه بقى في الدنيا والفلوس والعيال وال... ماشي عمره ما هيكسفك بس مش هي دي مش هي دي الفن تبقى انت لسه مش فاهم فن الصلاة عشان كده ربنا يسوع قال اطلبوا اولا ملكوت هو بيقول لنا بيعلمنا نطلب ازاي ونتكلم ازاي ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم الباقي مفيش داعي حتى تنشغل بيه هيجي هيجي وهيجي بزيادة هيجي بزيادة أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر هيجي بزيادة بس ركز في اللي يشغل ربنا عشان تبقى من الخاص من الأصدقاء لما مثلا في مزمور 86 يقول فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة الطلبة دي فيها ثلاث أربع شروط من الصلاة الحلوة أولا بيطلب طلب روحي عاوز فرح روحي ماشي حلو فرح نفس عبدك طلب روحي لأني إليك يا رب أرفع نفسي كلها إيمان أنا ملياش غيرك يا رب كلها إيمان تفرح ربنا أنت يا رب صالح وغفور كلها شكر كلها تسبيح تفرح ربنا شوفوا سطر إنما إيه مطبوخ تماما إحنا ممكن نقعد نصلي نص ساعة ما نعرفش نقول سطر زي كده عشان كده المزامير مليانة قوة لأن عر... اللي كاتبينها عارفين عارفين يدخلوا على قلب ربنا في ملوك الأول إصحاح ثلاثة سليمان كان جديد في علاقته مع ربنا هو كان ماشي من من داخل أبو داود داود هو حبيب ربنا سليمان لسه جديد لسه طري لسه ما يعرفش ربنا كفاية شاب صغير وفجأة بقى ملك داود سابه بدري فهو اتعلم من أبوه ما هي الصلاة دي صنعة فن فعارف ان السهرات دي بتفرق مع ربنا قوي فخد ليلة في أول ملكه قال لا أنا مش هصلي كرواتة الموضوع كبر خد ليلة كاملة يصلي وفي الليلة دي يعتقد أنه ذبح حوالي ألف ذبيحة آه قاعد يذبح دبايح دبايح دبايح لربنا بلا عدد فتراء الله لسليمان جاله على طول في الليلة دي بدل فيها سهر وفيها حب لا ربنا يجي قال له عاوز ايه يا سليمان قال له انا صغير عاوز ايه قال له عاوز حكمة قال له عجبتني طالع لابوك ماشي كويس انت كده ماشي حلو ليه انت كان ممكن تطلب نفوس اعدائك وكان ممكن تطلب كنوز الدنيا وكان ممكن تطلب عمر انا هديك اللي ما طلبتوش لكن انت كده شاطر لانك طلبت الطلب اللي انا عاوز اديهولك طلبت الحكمه اللي بيطلب حكمة لازم ياخدها من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له عندنا فرصة ذهبية ووعد مضمون ومحدش راضي يستغله يعني بصراحة احنا ملناش حق فسيعطى له بدون استثناءات مش ممكن واحد يقول يا رب اديني حكمة يقول له لا ما تحصلش دي بالذات ما فيهاش فصال طب ازاي تضيعها من ايدك ده انت الواحد ما يبطلش يقول يا رب اديني حكمة عاوزين حكمة عشان تعدينا الدنيا دي على خير في أرمية 31 يقول توبني يا رب فأتوب حتى التوبة تطلب ساعات الواحد يبقى قلبه ناشف مش عارف يتوب وعارف ان التوبة هي الدواء هي اللي هتخليه قريب من ربنا طب يقول له ممكن تديني توبة ممكن حتى التوبة يديها لك في صفانيا 2 يقول اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكم اطلبوا البر اطلبوا التواضع شوفوا في العهد القديم بيقول ما تطلبوش أرض ما تطلبوش فلوس ما تطلبوش عيال اطلبوا حاجة عليها القيمة خليكم تدخلوا للعمق صفانيا 2 لعلكم تسترون في يوم سخط الرب ست حاجة كمان تخلي الحوار مع الله عميق ومفيد يخليك من أصدقاء الله المسكنة بالروح أو اللي بنسميه التواضع لما تكلم ربنا وانت مكسور ربنا مفيش أطيب منه في الدنيا أبدا على قد ما بيكره الكبرياء جدا على قد ما بيحب التواضع جدا المتكبرين يعرفهم من بعيد شوف اللي بيعرف كل حاجة من قريب عند المتكبرين يعمل سبيس كده ما بيطقهمش المتكبرين دول ملهمش خالص مع ربنا انما المتواضعون يجدون نعمة في عينيه طيب انت عاوز تبقى صاحب ربنا وعاوز صلاتك تبقى قوية ومؤثرة وتتمتع بالصلاة احنا برضو مش بنتكلم عن مجرد تستجابة الصلاة لا عن حياة الصلاة عشرة ربنا في الصلاة اتعلم تقف مكسور قدام ربنا في ناس ساعات بيقولوا ان احنا ساعات يعني بيتهمونا ان احنا ضد بعض الطوائف صدقوني احنا مش ضد الطوائف لكن في حتة في الصلاة بتفرق جدا بين الصلاة الأرثوذكسية الحقيقية والصلاة غير الأرثوذكسية المنهج الأرثوذكسي الأصيل هو المنهج اللي يشجع الواحد دايما على التذلل الغربيين ما يحبوش دي الغربيين عامة يحبوا الإيجو الأنا فلما يتكلم يتكلم بفخر شوية وأحيانا يخدعوا نفسهم ويفتكروا أن الدافع هنا روحي بينما أحيانا يكون نفسي مش روحي أما الإنسان المتواضع اللي منين ما يدخل على ربنا داخل مكسور صغير يكسب قلب ربنا على طول فخلونا فاهمين الحتة دي الفريسي وهو بيصلي قال أنا حوالي أربع مرات خمسة وهو بيصلي قال أشكرك لأني أنا لست مثل باقي الناس وأنا لست مثل هذا العشار أنا أصلي أنا أصوم سما مقفولة خالص التاني قال إيه ارحمني يا رب أنا خاطي ما اعرفش غير دي فنزل مبررا هو تفتكروا كل اللي عمله الفريسي يوزن حاجة عند ربنا لما يعمل كل البر ايه قيمته عند ربنا ولما الخط يعمل كل الخطايا اللي في الدنيا سوري يعني يعني عاوز اقول خسر ربنا ايه كل الفضيلة ما تزودش ربنا حاجة وكل الرذيلة ما تنقصش ربنا حاجة إنما اللي يقف مكسور قدام ربنا هو ده اللي بيشد ربنا ساعات الواحد ما بيعرفش يوطي راسه قدام ربنا يوطي راسه مش بس جسديا يعني نفسيا وروحيا ساعات ربنا يخلينا من حبه لينا يكسر دماغنا يوطي راسنا بالزق عشان نتذلل أبونا يعقوب لآخر لحظة في عمره قال لهم هاتوا العصاية وهو مش عارف يتنفس عشان عاوز يوطي يوطي ايه ده انت بتموت قال عاوز عصايتي جابوا له العصاية فايه فسجد على رأس عصاه عاوز يوطي قدام ربنا حبكت يعني معلش عندي شعور عاوز اسجد ما ينفعش ما فيكش نفس تسجد ولا ركب ولا قلب ولا عاوز اسجد فحسب قديسا بقى الكتاب يقول يعقوب قديسك بعد كل الهيستوري القديم بتاعه المسكنة بالروح معلمنا بطرس شد قلب ربنا لما قال له اخرج من سفينتي لاني قال له من دلوقتي تبقى صياد ناس قائد الماء شد ربنا لما قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي في لوقا سبعة عندنا القصة المشهورة بتاعت المرأة الخطية واضح ان الريكورد بتاعها عالي جدا في الخطية مش مهم عملت ايه لكن هي عرفت تمسح سنين من الشر بدقايق بقت مثل اعلى في الشطارة اللي يفهمه ربنا عرفت تتذلل تمام تمسح سنين من الخطية في دقايق لما بكت على رجليه وبقت بشعر راسها تشيل الدموع وبعدين تحط الطيب على رجليه طبعا دي حركات كلها تدل على مسكنة تذلل انكسار شديد فصعبت على ربنا خالص وبدل ما يدينها بقى يحامي عنها خلي بالكم ربنا هنا كان ممكن يبقى قاضي لأنها متهمة إنما اشتغل إيه محامي لا كل الناس بتقضيها وتقول دي ست شريرة قال له اسمع يا سمعان عندي كلمة أقولها لك ايه رأيك في الست دي بقى هقول لك الست دي أحسن منك وابتدى يطلعه غلطان تماما أنا دخلت بيتك ما ادتنيش ماء لرجلي لم تعطي أما هي فغسلت بالدموع قدمي قبلة لم تقبلني يعني أنت كنت مستني يا رب آه مستني مستني حب مستني الناس تحبني إنما هي بتحبني بجنون وباتضاع شديد لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي هي غسلت بال- بالطيب قدمي بص بقى خطاياها الكثيرة اللي انت بتقول عليها دي انا شلتها كلها لانها احبت كثيرا اللي يحب ربنا جامد ما يعرفش يقول انا قدام ربنا ما يعرفش حب وتواضع أخ- اخين ما يسيبوش ايد بعض اللي يحب ربنا فعلا لا يمكن يفتخر امام الله ما يعرفش يفتخر زي القديس اغاثون جاله واحد بيتفلسف يقول له ايه يقول له ازاي بتقول على نفسك خاطي وانت عارف انك انت كلك فضيلة وبتحب وصية ربنا ما هو ما ينفعش اكيد انت بتقولها كده وكده قال له يا ابني انا انا حاسس ان انا خاطي ما اعرفش ازاي لا هي ببساطة سرها انه بيحب ربنا جدا فاللي بيقرب من ربنا دايما يحس انه ناقص وانه خاطي آه، في نحامية واحد هذه الصلاة نقلت شعب إسرائيل تاريخه من مزبيين إلى راجعين صلوة صلاها واحد اسمه نحامية في بلاد السبي الصلوة دي اللي في نحامية واحد غيرت مجرى التاريخ غيرت قلب الملك طلعت قرار عجب الملك يتعاطف مع اليهود اللي المفروض هو ي- يفنيهم ليه لأن نحامية يقول في أول الصلاة لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت وقلت خلاص قول أي حاجة خلاص كده كل اللي هتقوله حلو ليه بعد ما بكيت ونحت وصمت وخلاص هتقول ايه كل اللي هتقوله حلو كل اللي هتقوله حلو زي واحدة راجعة من العشوائيات تقول لي ايه دخلت بيت في الصعيد في قرية أرملة ما بتعرفش تقرا وتكتب عايشة في عشة ما عندهاش فرشة تنام على الرملة وعايشة لوحدها قلة وهي بس في المكان كله وبعدين قلنا لها صلي يا ماما قعدت تصلي ربع ساعة قال, قال كنا في السماء مش بتقول الكلام اللي احنا بنقوله بس بتقول مزامير بتاعتها هي بتكتب مزامير هي ما بتكتبش لكن اقصد من كتر حبها في ربنا وهيامها بربنا بتقول نفس اللي في المزامير بلغتها الصعيدي البسيطة انا بحبك يا رب انت اديتني كل حاجة مفيش حد زيك ابدا يا رب الله طب خلاص دي راسها براس داود النبي بقى ادي الصلاة ببساطة بانكسار شديد وبتلذذ وبحب ولا كأننا نعرف نخدم ولا نعرف ربنا أساس جنب الناس دول أم، ندخل على سبعة تمسك بوعود الله زي ما قلنا الإيمان أول شرط في الحوار مع الله لأن ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يسمع الذين يطلبونه ويجازي الذين يسألونه في عبرانيين 11 يعني جاي يتكلم ربنا لازم تبقى متأكد انه بيسمعك وإلا تبقى القصة من أولها غلط وانت جاي بقى بالإيمان ده تمسك بوعود ربنا ربنا ما يزعلش أبدا لما تطالبه بكلامه ما يزعلش أبدا بالعكس يفرح ليه لأن هو عاوز يديك الوعود اللي قالها وكونك بتطالبه بكلامه معناها حاجتين انك فاكر كلامه وانك واثق في كلامه والاتنين يعجبوا ربنا ففي نحامية واحد يقول له ايه نحامية اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك انت هتقول لربنا اذكر ده ربنا اللي بيقول لك اذكر قول له لا معلش يا رب انت المرة دي انت اللي تفتكر بقى انت قلت الاتي ان رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملت انا من هناك هجمعكم واجيبكم من اخر الدنيا انا بقى بقول لك احنا راجعين اهو ادينا راجعين وبنقول لك اخطانا وهنحفظ وصيتك عليك بقى الوعد بتاعك ترجعنا بلادنا وتظبط حالنا وتبني السور تاني اول ما تمسك بوعد ربنا تاني يوم لقى الملك بيأمر برجوع اليهود ايه ده معجزه طب وماله بدل متمسك بوعود ربنا تاخد في دانيال تسعة برضو دانيال ده رجل صلاة نص سفر دانيال صلاة تقريبا أو رؤ- يعني تلته يمكن الآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر وجعلت لنفسك اسما وابتدى يفكر ربنا باللي بيعمله انت يا رب مش معقول تموت عشاننا وفي الاخر نروح جهنم حتى لو احنا وحشين ما ينفعش تقعد تفكروا كده مش معقول يا رب تجيلنا لغاية الدنيا عشان تفدينا وتخلصنا واحنا بغبائنا نضيع كل تعبك ما تجيش فانت عمال تفكره بعمله بوعده مش بتقول له احنا كويسين لا ما احنا مش كويسين بتقول له اعمل من اجل اسمك من اجل وعدك من اجل كلمتك من اجل دمك لكن مش من اجلنا ما عندناش حاجة نتحجج بيها في آخر الصلاة في دانيال تسعة يقول إيه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من أجل نفسك ما هو مش عارف يقول أي حاجة فيهم هم كلهم وحشين فبيقول له أصل ما ينف... يعني عشانك أنت طيب اسم ده بقينا نغش الحتة دي في الصلاة ونقول من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا ما يصحش يتقال المسيحيين ما وصلوش السماء عيب يا رب في حقك يبقى اسمهم مسيحيين على اسمك ما يوصلوش السماء حتى لو وحشين تصرف لكن من أجل اسمك لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك فأعمال أربعة لما وقفوا الرسل يصلوا بعد ما خدوا علقة جامدة لما أطلقه على بطرس وحنا طلعوا من السجن راحوا بقى لرفقائهما وقفوا كلهم بظن نفس واحدة يصلوا أنت الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه دي أمثلة من الحوارات القوية الناجحة الصلوات اللي بتهز السماء طالعين من السجن هيصلوا هيقولوا إيه يا رب حوش يا رب حوش الناس الوحشة دي لا لا حوش إيه براحتهم احنا عندنا موضوع أهم أنت الإله الصانع السماء والأرض والبحر القائل بفم داود يعني أنت قلت ماشي أنت قلت لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء عارفين بقية المزمور إيه الرب يسخر منهم الرب يذلهم في مزمور اتنين فهم بيفكروا ربنا بيقولوا للناس دول اللي, اللي أهانوا اسمك واهتزت الأمم علينا وقاموا عليك وعلى مسيحك انت وعدت ان في الاخر هتغضب وهتاخد بحق اولادك فانظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة طلب روحي مش حوش الاضطهاد لا خليه مش مشكلة بس ادينا فرصة نقدمك للناس كلها ومد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم ابنك القدوس يسوع فلما صلوا تزعزع المكان لأن صلاة فيها إيمان فيها تواضع فيها حب فيها تمسك بوعود ربنا فيها طلبات روحية تمام كده فاهمين الحكاية صح فيتزعزع المكان نقطة كمان البر والشفاعة يعني ايه بقى البر يعني لما تقف قدام ربنا وانت بار غير لما تقف برضه وانت عايش في الخطيه صحيح لما بتبقى خاطي ومكسور برضه بتقربك من قلب ربنا بس أجمل قوي لما تبقى بار ومكسور بقى يعني تبقى حياتك نقية تمام وبرضه تبقى متواضع جدا ومكسور قدام ربنا دي بقى ايه كده حاجتين مش حاجة واحدة فيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله في ناس تقول كلنا صلواتنا زي بعض لا مش كلنا صلواتنا زي بعض طبعا لا في أبرار صلواتهم أقوى تقتدر كثيرا في فعلها وادانا مثل إيليا ليه إيليا قفل السماء وفتح ليه مش أي واحد لا مش أي واحد طبعا إيليا ينفع يقفل السماء ويفتح إيليا الرجل البتول اللي عايش في صوم وصلاة طول حياته بار في كل شيء يفتح السماء ويقفله لأنه بار عشان كده تلاقي لا تصف رحمتك عنا لأجل إبراهيم خليلك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك يعني إحنا من أجل هؤلاء الأبرار بنتشفع بيهم يعني في ناس ما زالت بتقلق من مفهوم الشفاعة إنما مفهوم الشفاعة ببساطة مرتبط بالفكرة دي بما ان الابرار لهم ده اللي عند ربنا طيب احنا مش ابرار بس في ابرار جنب ربنا اصحابنا وحبايبنا وبقيه عيلتنا لما نترجاهم يكلموا ربنا عننا يبقى احنا كده آه يعني ماشيين صح نمرة تسعة البساطة البساطة يعني ايه لما تيجي لربنا مش لازم تقول كلام كبير بحنا الدرجي له تعليق جميل في الحتة دي يقول حين تأتي إلى الله تعالى كما أنت وقل ما في قلبك لأن تهتهة الأطفال تدخل قلب الله أكثر من فلسفة الكبار فاهمين يعني إيه؟ لما تيجي غلبان تتهته كده ربنا يبص لك زي أب بيبص لطفل صغير إنما وانت عامل فيها راجل كبير وبتقول كلام ده في ناس في الصلاة توعظ ربنا صدقوني في ساعات صلوات الواحد يحضرها يبقى عاوز يمشي عاوز يمشي ليه بيوعظوا ربنا يعني بيقولوا الوعظة جوه الصلاة طب ده مفيش مش بيصلي من قلبه هو لو بيصلي من قلبه مش هيوعظ بيقول كلام كبير ومنمق ويمكن يبقى حريص على السجع مثلا و... ده ابوك يا عم مش مدير في الشغل هو مش فاهم حاجة ما فيهاش روحانية ما فيهاش بساطة إنما اللي داخل زي ما هو كده بيقول اللي في قلبه زي ما هو ده طبعا أقرب لقلب ربنا كتير كنعانية ما حدش علمها الصلاة هي حتى ما تعرفش اسمه تعرف إنه ابن داوود قالت لا ابن داوود ارحمني ما عندهاش غير الكلمتين دول ابنتي مجنون وقعدت زن تزن تزن عندها إيمان وعندها زن ولجاجة وعندها آه ايه تاني تذلل مش كده عندها بساطة ركعت تحت رجليه قال لها الكلاب ملهمش اكل قالت له بس الكلاب بتستنى لقمة تقع يا سلام على البساطة صحيح كلبة كلبة بس ما هو برضه الكلاب ساعات تلاقي لقمة على الأرض قال لها عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين اللي أنت عاوزاه خديه مع البساطة دي ومع الإيمان ده جدعون بقى مثل من أمثلة البساطة الجميلة في قضاء ستة ربنا يسوع ظهر لجدعون ظهر لجدعون ربنا وجدعون في الأول اتخض واترعب وبعدين قال له هو أنت صحيح ربنا؟ يقول له أيوه أنا ربنا قال له طب بص لو كنت ربنا بجد استنى لازم أعمل واجب هدخل أذبح ذبيحة وأجيبها لك ما تمشيش وساب ربنا ودخل قعد يذبح ويطبخ وربنا يا عيني قاعد جوه مستنى خلاص قال له ما تمشيش وقعد ربنا مستني طلع لقاه قاعد ربنا فضل مستني من البساطة بتاعته وحضر له الوليمة دي كلها وقام طرف العكاز بس كده يعني صعدت كل حاجة أو صعدت نار من الصخرة وأكلت كل حاجة وبعد شوية يجي يقول له عاوز أمارة عاوز ايه يقول له الخيشه تبقى مبلوله هي دي الاماره تكلم ربنا له المجد له كل المجد تقول له اديني علامه طب اطلب علامه ايه عاوز الشمس تقف زي يشوع نوقف لك الشمس لا خيشه مبلوله ماشي طب تاني يوم انا قلقان قلقان عاوز الخيشه ناشفه خيشه ناشفه ايه البساطه دي وربنا عمال يحاول شوفوا الحوار مع ربنا يوصل لايه ما هو حبيبه صاحبه قريب لقلبه اللي انت عاوزه الحاجة اللي تريحك قال ايه لما لقى الخيشة ناشفة تاني مرة خلاص اعصابه هديت خلاص هو كده على قد عقله بالظبط آه مثل اخر للصلوات القصيرة البسيطة صلاة ام يسوع العذراء امنا كلنا لما ميلت على ربنا وقالت له ايه ليس لهم خمر كلمتين هي لا بتطلب ولا بتتشرط ولا هي بس قالت له ملهمش خمر اتصرف براحتك بقى لكن كانت طبعا أول معجزة إكراما ليه اللي طلب حتى يوحنا يقصد يقول ده ما كانش ناوي طبعا بسبب علمه كان عارف لكن هو ربنا يسوع لما رد الرد ده عشان يورينا قد ايه العذراء ليها دالة لما ربنا يسوع قال لها لسه مش وقته ما تنتهاش لأنه هي متأكدة أن دلتها عالية عنده مش هيكسفها أبدا وراحت تقول لهم اللي يقول لكم عليه اعملوه حاجة كمان تخلي الصلاة غالية قوي عند ربنا والحوار ناجح اسم يسوع المسيح له المجد كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم يوحنا 16 كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم عشان كده احنا لما نعلم البسطة أهم حاجة نحفظهم اسم يسوع المسيح أهم حاجة في الدنيا وأصغر صلوة وأقوى صلاة اللي تقول فيها اسم ربنا يسوع بإلحاح بتكرار بطرس يقول الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح قوم امشي الذي لي ده رصيد الصلاة اللي عنده لأنه بينادي على اسم ربنا كل يوم آلاف المرات فعنده كنز غير الذهب والفضة اسم يسوع المسيح تلاحظوا ان كنيستنا تعشق هذا الاسم صلواتنا بنكرر فيها اسم ربنا يسوع المسيح مئات المرات في الصلاة في الأواشي وفي ال... كل حاجة تلاقي فيها حتى أبانا الذي النص اللي قاله ربنا يسوع زودنا عليه في الآخر إيه بالمسيح يسوع ربنا في ناس تقول انتوا زودتوا على النص احنا زودنا عشان من النص تاني هو قال باسمي فقمنا حطينا اسمه ما عملناش حاجة غلط في أعمال ثلاثة تبان قصة الأعرج لما بطرس يقول له الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح قوم وامشي في أعمال أربعة هو بيدافع بقى لما بيقولوا أنت عملت المعجزة إزاي قال لهم مش بتقوانا ولا بقوتنا إنما باسم يسوع المسيح لأنه ليس بأحد غيره الخلاص ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع في أمثال 18 يعني لما تنادي على ربنا كأنك دخلت برج حصين منيع منيع يعني إيه ولا شيطان يقدر يقرب منك خلاص ولا حرب روحية تغلبك مهما كنت عشان كده بيعتبروا الصلاة الدائمة صلاة يسوع مناعة من كل الأمراض الروحية مناعة من كل الحروب الروحية بكل أشكالها أنت مشكلتك إيه طمع كرامة ذات شهوات أيا كانت المشكلة هو علاج واحد اسم ربنا يسوع له المجد عشان نفتكر نختم الكلام نقول أنه لكي ينجح حوارك مع الله وتتمتع بصلاة وتبقى من خاصة ربنا يسوع من أحبائه من أصدقائه من مختاريه حاول يكون عندك كل الشروط اللي قلناها ولو نسيتها الروح القدس هيعلمها لك إذا كنت مدي الصلاة حقها هتتعلمها لوحدك عشان كده كان في واحد يقول لابنه الروحي إيه علمني الصلاة يقول له ادخل قليتك قليتك هتعلمك يعني إيه يعني الصلاة هي مدرسة الصلاة الصلاة ما يتقريش عليها كتب على فكرة إنما الصلاة هي اللي تعلم الصلاة صلي لكي تصلي يعني لما هتصلي هتتعلم يعني ايه صلاة لوحدك الحكاية عاوزة براكتس مش عاوزة معلومات نظرية لكن يعني احنا بنجمع شوية افكار عشان نساعد نحفظ لو حطينا اتنين الف هنقول لازم يكون فيها ايمان واسم ربنا يسوع له المجد بر وبساطة خليك بار عشان تستجاب صلاتك خليك بسيط عشان تقرب من ربنا ت توبة وتواضع طول ما انت بتصلي بتوبة وتواضع قريب من ربنا وصلاتك مستجابة شين شكر وشفاعة شفاعة يعني تفتكر ناس تانية بتصلي انت نفسك بتشفع في اخرين لام لجاجة وليتورجية عاوز اختم بالكلمة دي ايه الليتورجية دي الليتورجية هي الصلوات المكتوبة الكنسية كنيسة بقى أمنا خدوا المعنى ده نختم بيه بس كنيسة دي عروسة المسيح أقرب حد للراجل مراته واللي يعرف سره فالكنيسة هي أمنا أمنا زي ما واحد من القديسين قال إن لم تكن الكنيسة أمك لا يمكن أن يكون الله أبوك فالكنيسة أمنا عارفة كويس ربنا يعجبه إيه أكتر واحدة في الدنيا تعرف مدخل جوزها مش كده عشان كده صلوات الكنيسة أقوى صلوات مش بمجرد إنها مثلا كتبوها قديسين أو إنها بقالها كذا ألف سنة لا لا لأن الكنيسة طبخت طبخة تمام عارفين لما أم يعقوب قالت له أدخل لأبوك وقول كذا كذا عشان فاهمة يعقوب يقع إزاي مراته كنيسة عروس المسيح عارفة إزاي تغلبهم لما تحط لنا يا رب ارحم كتير عارفة دي بتهز السماء تحط لنا أمين كتير عارفة أمين دي بتجيب تفرح ربنا لما تحط لنا صيغة الانكسار والتوبة كتير في صلواتنا عارفة الحاجات دي تفرح ربنا لما تعلمنا نذكر كل الناس قبل ما نذكر نفسنا هي فاهمة المسيح له المجد بينبسط من ايه لما تعلمنا نسبح كتير هي عارفة التسبيح تربطنا قد ايه بربنا فهي تتقن فن الحوار مع الله فخليك كنسي خليك ابن الكنيسة لأن الكنيسة هتعلمك كيف تقترب من قلب الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين